إنجيل يوحنا أصح عشرة الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء هذا المثل قاله لهم يسوع وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن الخراف ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام فقال كثيرون منهم به شيطان وهو يهدي لماذا تستمعون له آخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان فاحتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أنا والآب واحد آمين طبعا أحبائي مش ناوي أتكلم في كل الأصحاح العظيم ده لكن مجرد مشاركة ببعض الأفكار لتعزيتنا القصة في هذا الجزء بدأت بحادثة تفتيح عيني الرجل المولود أعمى وواضح أن تفتيح عينين أعمى عمل عظيم واليهود في الجزء اللي قدامنا رغم شرهم ومقاومتهم للرب يسوع إلا أنهم بعضهم استنتج استنتاج في محله ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان أن الشيطان يصنع قوات كثيرة هذا حق وعندما سيأتي النبي الكذاب في المستقبل سيصنع آيات كثيرة لكن عمرنا ما سمعنا ولا هيحصل أن شيطانا يفتح أعين العميان هذه المعجزة بالذات يا أحبائي قصرها الرب في حكمته على المسيح المسيا الحقيقي فبينما اقام انبياء موتى لا نقرا ان نبيا من الانبياء العظماء فتح اعين العميان في اشعياء 35 وهو بيوصف لنا اعمال الرب يسوع التي سيعملها كالملك عندما يملك في الملك الالفي قال انه هيعمل بعض المعجزات ومن ضمنها انه سيفتح اعين العميان كل الذين اتوا قبل الرب يسوع من انبياء صادقين رجال عظماء من الله وكل رسل الكرام الذين صنعوا المعجزات بعده اللي قبله واللي بعده ما حدش عمل معجزة تفتيح أعين العميان قصر الرب هذه المعجزة على المسيح فقط ودي لنا فيها درس يا أحبائي أنه الرب عندما فتح عيني الأعمى أخذ منها فرصة علشان يتكلم عن القلوب العمية وكانوا بيقول هناك ما هو أخطر من العمى الحرفي العمى الروحي ودي حقيقة يا اخوتي الاحباء المشكلة ليست في وجود النور النور موجود لكن المشكلة في عدم وجود العيون التي تبصر النور هل يا احبائي الرب يسوع المسيح عندما كان على الارض كان نوره باهتا الم يكن واضحا كالشمس جليا انه ابن الله هل قصر في صنع معجزات تبرهن انه ابن الله ماذا عن اقواله ماذا عن اعماله ماذا عن حياته ماذا عن سلوكه حتى الخطاة شهدوا انه لم يفعل شيئا ليس في محله وانه عمل كل شيء حسن ولم يستطيعوا ان يقيموا الحجة او يقدموا دليلا او برهانا على انه فعل خطية من منكم يبكتني على خطية استدت أفواههم كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم لم يكن ربنا يسوع المسيح سراجا منيرا موقدا كيوحنا المعمدان لكن كان هو النور الحقيقي كان حضوره وسط الامه كشمس مشرقة في رابعة النهار لم يعمل أعماله في الخفاء وقال لليهود لم أتكلم في الخفاء تكلمت جهرا وعلانية كل يوم في الهيكل كنت معكم أعلم ولم يترك منطقة في اليهودية لم يزرها حتى إلى السامرة قد ذهب نور مشرق رائع لكن في النهاية قالوا أليس حسنا نقول أنك سامري وبك شيطان وقالوا له في هذه الأعداد فقال كثيرون منهم به شيطان هو يهدي لماذا تستمعون له أرجو أحبائي أن احنا نفكر شوية في الكلام ده ولا تنسوا أننا نتكلم عن يهود يعرفون الكتب نحن لا نتكلم عن أناس يجهلون الكتاب نحن لا نتكلم عن أناس لم تصل اليهم اقوال الله بل قيل عنهم استؤمنوا على اقوال الله نحن نتكلم عن اناس عندما سئلوا اين يولد المسيح كانت الاجابه صحيحه ودقيقه نحن نتكلم عن اناس لم يقصروا في عباده الرب بل انهم لم يرضوا ان يدخلوا دار الولايه لئلا يتنجسوا فلا ياكلون الفصح عندهم الكتاب حافظين الكتاب بيعبدوا لم يقصروا في الذهاب الى الهيكل كانوا غيورين جدا على ديانتهم وعلى اقوال الله كانوا يعرفونها ويحفظونها وجاء الرب يسوع المسيح بينهم ولم يات خفيه ولم يات صامتا ولم يأتي غير عاملا تكلم وتكلم علانية عمل وعمل أعمالا كثيرة لم يعملها أحد قبله ولا بعده ومع هذا وبعد أكثر من ثلاث سنين كان تقريرهم عن شخصه المبارك وهو النور الساطع به شيطان هو يهذيه لماذا تستمعون له اذا يا احباء الخلاصه اللي ارجو ان احنا نوصل اليها ليست المشكله ابدا في قله النور لكن المشكله قله العيون التي تبصر النور عميان وحاجتنا الحقيقيه في هذه الايام ان الرب يتدخل ويصنع هذه المعجزه ان يفتح العيون هل لم يسمعوا هل لم تصل اليهم كلمه الله هل الكتاب المقدس غير متوفر الاجابه احبائي في مزمور 19 يقول الكتاب هذه الكلمات في كل الارض في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونه كلماتهم ان الكلمه قريبه منك هي في فمك كلمة الإيمان التي نكرز بها إن الإعلان موجود إن النور موجود لكن المشكلة الكبرى هي أن إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد ربنا يسوع واتخذ الرب من مشكلة الرجل المولود أعمى فرصة لكي يعلمنا هذا التعليم أن أول عمل جليل يعمله الراعي معنى هو أنه يفتح أعيننا ويا أخوتي الأحباء أشعر بأن إحدى الوسائل الكبرى التي يستعملها الشيطان ليعمي بها الأذهان لكي لا ترى النور ليست هي الخطية لكن الدين الدين هو اكثر عصابه ثبتت فاعليتها في انها تعمي الاذهان فلا تجعل الناس يرون النور الدين وابليس لم يتاخر ولم يتكاسل في ان يستثمر الدين في كل عصر وفي كل مكان مستغلا في هذا شعور الناس الطبيعي غريزتهم الطبيعية واحتياجهم للدين الانسان بطبعه متدين ويحب ان هو يبقى عنده دين طقوس فرائض بعض الحاجات المحفوظات انه يتممهم ويرضى بها عن نفسه ويظن انه هكذا يرضي الله وعلى فكرة احنا كمؤمنين معرضين للسقوط ايضا في دوامة الدين دون ان ندري قال لهم الرب هذه الكلمات بعد ما فتح عيني هذا الرجل لدينونة أتيت أنا إلى العالم إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون يعمى هؤلاء الذين يظنون في أنفسهم أنهم مبصرين وما هم بمبصرين فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان قال يا ريت لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة ولكن الآن تقولون إننا نبصر أنتم بتقولوا إننا نبصر فخطيتكم باقية يا ريت لو كنتم عميانا يا ريتكم كنتوا عميان ليه يا ريتكم كنتوا عميان أصل الأعمى بيقول أنا أعمى ومش شايف أنا مش شايف أنا محتار أنا متلخبط أنا مش عارفها نور ولا ضلمه انا مش عارف الطريق دي وعرة ولا سهلة انا مش عارف وصدقوني يا احبائي الرب في حنانه قد ايه رقيق القلب من نحو اي انسان بيقول انا انا مش عارف انا متلخبط لكن قد ايه الرب يمقت الذين يظنون في انفسهم انهم يعرفون كل شيء ويبصرون كل شيء لو كنتم عمياء يا ريت كنتم يا ريت كان عندكم ذرة اتضاع تخليكم تنكسروا وتقولوا للرب اعمل معروف عايزين نشوف احنا مش شايفين طريقنا يا رب عرفنا يا رب علمنا يا رب ارشدنا يا رب ماذا تريد ان افعل بك يا سيد ان اوبس عايز افتح يا رب انا متلخبط انا مش عارف يا رب الطريق انا محتاج اليك اريد ان ابصر لم يتأخر الرب أبدا عن شخص أعمى لكنه كان دائما يستجيب واضح يا أحبائي جدا ان الرب عندما التقى بهذا الرجل المحبوب والذي شخصيا عندما اصل الى السماء ساكون مشتاقا ان ارى هذا الرجل من ضمن الرجال اللي بحبهم جدا في كلمه الله هذا الرجل اللي واضح انه في ذات اللحظه التي فيها وهبه الرب بصرا حرفيا وهبه ايضا بصرا روحيا عميقا واستناره داخليه غير عاديه برهنت على انه واحد من خراف المسيح قالوا للاعمى ماذا تقول انت عنه ماذا تقول عن الرب يسوع المسيح ولاحظوا احبائي ان هذا الرجل عديم العلم رجل كان عمله يجلس تستعطي لا علم ولا صحه ولا ثقافه لكن اه لما النور يوصل للقلب يتخطى كل الحدود ويرتفع بالانسان فوق كل العوائق يرتقي به فوق الخلفيات الثقافيه والاجتماعيه والدينيه ينور ويجلي البصيره بيعمل معجزه النور ما احلى النور النور حلو للعين النور حلو يا احبائي النور حلو يا اخوتي الاحباء صدقوني احنا مؤمنين وخطاة محتاجين كل يوم اقول له يا رب نور عليا بنورك نرى نورا اشرق في قلبي يا رب انا مسكين انا ضعيف انا ما اسهل ان اخطئ واضل الطريق ما اقل ما اعرفه يا سيد امام ما ينبغي ان اعرفه ما اكثر ضعفي من انا يا رب كم من امور ظننتها صحيحه وثبت في النهايه انها خاطئه كم من مرات يا رب سلكت بحسب مرأى عيني واكتشفت اني مخطئ ان جل ما احتاج اليه يا رب هو نور حول الناس يقولون من يرينا خير الناس محتاجة للخير مش كده يعني لو دخلت اي بيت خبط على اي باب قول له نفسك تشوف ايه يقول لك نفسي اشوف خير قل لي صباح الخير قل لي مساء الخير اتمنى لي صبح فيه خير اتمنى لي مساء فيه خير عايز خير من يرينا خير طب وانت يا رجل الله عايز ايه قال على قد ما الناس عايزه خير انا عايز حاجه تاني ارفع علينا نور وجه انا عايز نور عايز اشوف صح زهقت من القرايه الغلط والرؤيه الضعيفه نفسي اشوف صح ارفع علينا نور وجهك عايز اشوف صح عايز اقراك انت صح واقرا الناس صح واقرا الواقع صح مش عايز اغلط مش عايز اضل مش عايز الخبط مش عايز امشي في شوارع الاقيها في النهايه حواري سد عمري قصير على الارض مش عايز اضيعه عايز امشي في طريق مظبوط ارفع علينا نور وجهك نور عليا يا رب اخوتي كم اصلي وكم اتضرع الى الرب ان الرب يقنعنا جميعا ان نتخلى عن كبريائنا وان ننكسر امامه وان نقر باننا لم نعرف شيء نحتاج الى نحتاج الى نور نور نور يا رب اشرق الرب في قلب هذا الرجل وصنع المعجزه وانا شخصيا سعيد ليه بهنيه على حاجه بهنيه ان في اليوم اللي خد فيه البصر الحرفي كان نفس اليوم اللي خد فيه البصر الروحي صدقوني نعمه ما قيمه البصر الحرفي بدون البصر الروحي ايه قيمته لا قيمه له بالمره كنت اتمنى احبائي ان لا ارى شيئا قبل ان اعرفه فعندما اكون صاحب بصر حرفي ولا اعرف المسيح يا ترى ماذا سارى وعن اي شيء ابحث لكي اراه مفيش غير النجاسه والشر والبؤس والشقاء يا ريتني كنت اعمى قبل ما اعرفه ايه اللي استفدته من عينين بدون بصيره روحيه الراجل ده ربنا عوضه كرمه انه في يوم واحد خد الاتنين مع بعض ومن اول ما فتح عينه عشان يشوف الدنيا شافها ومعاها بصر روحي عشان يشوف صح ويقرا صح ويوزن صح ماذا تقول انت عنه يلا خدت البصيرة والبصر في يوم واحد أيها الشحاذ القديم تقدر تقول لنا حاجة عن المسيح ماذا تقول أنت عنه حيث إنه فتح عينيك فقال إنه نبي فلم يصدق اليهود عنه إنه كان أعمى فأبصر ودعوا الأبوين وإحنا عارفين الحديث وتهرب أبواه من السؤال لكي لا يضع أنفسهما في مأزق ويحط روحهم في عداوة مع اليهود فدعوا الإنسان ثانية وقالوا له اعطي مجدا لله يا سلام بصوا اللغة بتاعت العميان بس هم فاهمين ان هم مبصرين يعني كل عماهم يمارس تحت شعار مجد الله ودي كارثة الدين ان كل الفظائع ترتكب تحت شعار مجد الله ولاجل الله اعطي مجدا لله نحن نعلم اهو ده ال- دي البصيره بتاعتهم نحن نعلم ان هذا الانسان خاطي في عمى اكتر من كده احبائي واحد يشوف الشمس يقول عنها دي لمبه نمره خمسه واحد يشوف النور يقول عنه ظلام ده يبقى ايه ده نحن نعلم يا لبئس ما علمتم نحن نعلم يا ريتكم ما كنتوش تعلموا خالص يا ريتكم كنتوا ما تعرفوش حاجه اسمها علم من اصله اذا كان العلم بتاعكم خلاكم تقولوا عن المسيح انه خاطئ ده بئس العلم ويا ريتكم كنتم بدون علم معرفش علم ايه اللي خلاكم تشوفوا المسيح انه خاطئ نحن نعلم ان هذا الانسان انسان خاطئ فاجاب ذاك وقال هو حس ان هم مش عايزين يفهموا ومش عايزين يعرفوا وهم مقتنعين تماما ان هم عارفين كل حاجة فرد عليهم رد حكيم قال لهم أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا إني كنت أعمى والآن أبصر يعني فضوا الحديث معايا لا أنا هستفيد منكم ولا أنتوا هتستفيدوا منه وأنتوا مش ناويين على خير أنتوا بتجروا شكل ابعدوا عني ابعدوا عني وسيبوني أنا بقول لكم الخلاصة وأنتوا بقى اقروها زي ما تقروها أنا أقول لكم اللي حصل كنت أعمى والآن أبصر تشوفوا من وراها انه خاطي انه بار انه الله انه انسان شوفوا زي ما تشوفوا انا مش هشوف لكم انا بقول لكم اللي حصل وانتوا اقروا زي ما تقروا فقالوا له ايضا اتكسف لقوا الراجل بيرد عليهم ردود احسن منه فقالوا له ماذا صنع بك كيف فتح عينيك اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا انتوا بتحبوا كتر الكلام ليه لاحظوا ان الراجل ده كانت وظيفته قبل كده ايه واقف قدام رؤساء الكهنة والفريسين بصوا القوة والعظمة في الكلام لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا هي العملية كتر الكلام هو انا محتاج ان امسك واحد واتحايل عليه عشان اقنعه ان الشمس دي منورة هو واحد قاعد في ضلمة اجره من ايده اقول له بص يا حبيبي ايه دي يقول لي دي الشمس منورة خلصت محتاج يعني ادلة وبراهين عشان اثبت له ان الشمس منوره ما النور واضح وباين انتوا غاويين كتر الكلام ليه لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو وإن كنتم لا تعلموا من أين هو هذا الشخص الكريم فأي علم عندكم أي علم أجاب الرجل بص بقى الراجل اللي ما تعلمش ما تعلمش علوم الناس لكن أشرق الله في قلبه بالنور الحقيقي قال لهم إن في هذا عجبا رؤية مختلفة تماما رؤية عجيبة يراها هذا الشخص بيشوف الدنيا بطريقة غير اللي هم شايفينها وبيقرا الامور بطريقة مختلفة حاجة تانية ان في هذا عجبا انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عيني لا انتوا بتشغلوا عقل ولا انتوا بتحترموا كتاب كتاب قصر معجزة تفتيح العميان على المسيح والمنطق العاقل لو بص على الراجل ده بس بصة واحدة هيتأكد ان هو ابن الله كان في واحد مفتح قبل كده قال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التينة رأيتك تعرفوا قال له ايه قال له يا معلم انت ابن الله انت ملك الصريف اصله مفتح ان في هذا عجبا لا تعلمون من اين هو وهو قد فتح عيني ونعلم ان الله لا يسمع للخطاة ولكن ان كان احد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع طبعا يعني كلام ما هوش صعب كلام منطقي سهل بسيط بس الفكرة انه محتاج واحد يكون ايه فتح روحي ما بيقولش الراجل فلسفة عميقة يقول كلام بسيط جدا بس كلام واحد مفتح والكلام اللي هم بيقولوه سامحونا اقول العك اللي هم بيقولوه ده عك بتاع ناس ايه هم نعلم ان هذا الانسان خاطئ لسنا نعلم من اين هو ده عك فلسفتكم ما تسواش 3 مليم علمكم ما يسواش حاجة كل دراساتكم الناموسية واللاهوتية ما تسواش ولا اي حاجة اللي وصلتكم في الاخر انكم تشوفوا المسيح انه خاطي وما تعرفوش من اين هو ده كلام روح ارموه في الزبالة ايه اللي اتعلمتوه يعني الراجل ده ما عندوش حصيلة كبيرة عنده منطق بسيط سهل بس منطق بتاع واحد مفتح ولغاية النهاردة احبائي نرى اناس انفقوا حياتهم في الدراسات اللاهوتية بين القاعات والجامعات وفي النهاية هم عميان ونرى اناس بسطاء لم يحصلوا على اي قدر من التعليم لكن يحترمون هذا الكتاب ويرون شخص المسيح ببصيرة بصيرة اتذكر في الطب النفسي عندما يفحص المريض في عشر حاجات يدور عليهم الطبيب في المريض اخر حاجة يدور عليها الانسايت البصيرة يشوف عنده بصيرة ولا ما عندوش ودي اهم حاجة اللي عليها بيحسم الطبيب صحة القوى العقلية لهذا الشخص البصيرة وقد محتاجين في هذه الأيام يا أحبائي أن نعطي اهتماما لهذا الأمر مسألة في بصيرة روحية ولا في عمى روحي العمى الروحي الذي يجعل الشخص لا يرى إلا ذاته وعقيدته ولا يرى الله عندما تصبح العقيدة عصابة على الأعين تمنع الإنسان من رؤية الله عندما يصبح الدين طين على العينين يمنع الانسان من ان يرى الحقيقه منذ الظهر لم يسمع ان احدا يا سلام انا ما اعتقدش ان الراجل ده قرا الكتاب ليه ما اعتقدش عندي حق ولا لا ليه عمره ما قرا الكتاب لانه ببساطه كان قارئ بس قدر يعرف منذ الظهر لم يسمع ان احدا فتح عينيه مولود بس موسى جه وعمل معجزات ده خلى الميه دم ده ليه قفل السماء ده ليه شعقوم الموت ايوه بس ما حدش فتح عينيه مولود اعمى منذ الظهر لم يسمع ان احدا فتح عينيه مولود اعمى لو لم يكن هذا من الله انتم لا تعلمون من اين هو انا اعلم من اين هو انه من الله لانه لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا اجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك يا لشركم هذا هو ما يتفوقون فيه إصدار الأحكام على الناس هذا هو ما يفهمون فيه جيدا إدانة الآخرين وتبرير أنفسهم أهو ده عمل الدين الدين طين ورق تين دايما بقول الكلام ده مفيش حاجة بتأذي الناس قد الدين الدين اللي اخترعوه الناس يخلي الانسان متفوق في شيء واحد ادانة الاخرين انا افضل من غيري انا افعل بينما غيري لا يفعل انا اصلي انا اصوم انا اعشر كل ما اقتنيه انا لست مثل باقي الناس احبائي ولهذا السبب يتكالب الناس على الدين ويجرون وراء الدين لانه يعطيهم هذا الوهم اللذيذ انا لست مثل باقي الناس متعه متعه ما بعدها متعه ان يصل الانسان باحاسيس جميله لذيذه ان هو افضل من كل الناس ايه رأيكم لو الواحد يتملي بالشعور الحلو ده انه افضل من كل الناس مش شعور لذيذ لذيذ ولا مش لذيذ لذيذ قوي كونك تحس انك احسن من كل الناس ما دي حاجة ممتعة ملذة والثمن رخيص اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه في الخطايا ولدت انت بجملتك بناء على ايه حكمتم هذا الحكم القاسي او هي دي محتاجة دليل وبران هم بتوع فتاوي هم شغلتهم يقعدوا يعملوا ايه يفتوا دي حلال ودي حرام ودي تجوز ودي لا تجوز ودي يجوز فيها الوجهان اهو ده اللي بيعرفوا يعملوا بتوع الدين قاعد كده بس ايه يقسم دي غلط دي صح فلان ده عمل مظبوط فلان ده عمل غلط ايوه ده كويس ده وحش اه ده اللي بيعمل فتاوي وللاسف التلاميذ تاثروا بفتواهم عن هذا الرجل فاول ما شافوا الراجل جاي راحوا سالوه يا معلم من اخطأ هذا ام ابواه اه اصل مش ممكن يكون في ال- المرض ده من غير خطية بس احنا اللي محيرنا وده اللي اختلف فيها الفقهاء والعلماء يا ترى الخطية سببها هو في بطن امه زي يعقوب لما صارع اخوه ولا ابوه وامه غلطوا قبل ما يولدوه يا ترى بالظبط انهي وكان رد الوديع والمتواضع القلب كفاياكم كفاياكم من شر إدانة الآخرين كفوا عن هذا الشر كفوا عن نصب المحاكم لخلق الله كفوا عن عقد جلسات الاستماع والحكم في أمور الناس من أنت يا من تدين عبد غيرك هو انت مالك وماله انت مين شغلك قاضي واحد غلبان عنده مصيبة تعبان مين ادالك الحق انك تحلل وتفسر وتقول ده اصل جاياله من كذا ولا جاياله بس ده شغل المتدينين لا هذا اخطأ ولا ابواه كفوا واقراها بطريقة صحيحة اجاب يسوع لا هذا اخطأ ولا ابواه ونحط full stop نحط نقطة بعد كده لكن لتظهر اعمال الله فيه ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار مش لا هذا اخطأ ولا ابواه لكن لتظهر اعمال الله فيه لا لا هذا اخطأ ولا ابواه دي مرتبطة باللي قبليها يا معلم من اخطأ هذا ام ابواه حتى ولد اعمى لا هذا اخطأ ولا ابواه طب اما اللي اتولد اعمى ليه مالكمش دعوه مالكمش دعوه مين اللي غلط؟ ما حدش غلط طب امال اللي اتولد اعمى ليه وانت مالك؟ بس كده وخلصت على كده المناقشه طب انت ناوي تعمل ايه؟ اه قولوا لي بقى انا ناوي اعمل ايه؟ لتظهر اعمال الله فيه ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار اجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا واخرجوه خارجا فعندما اخرجوه خارجا سمع يسوع اخوتي الاحباء العلاقه مع الرب يسوع علاقه لا تشرح في كتاب صدقوني العلاقه مع الرب يسوع كل من اختبرها يعرف طعمها لما اقعد عشر سنين اوصف طعم الفول المدمس لواحد خواجه ما دقهوش مش هعرف اوصفه مظبوط ولا مش مظبوط هقعد اقول له بالطحينه غير بالزيت وبالزيت غير بالليمون وبالليمون غير بالسمنه آه، هيفهم ايه هو ما دقهوش طب اريح لي من عشر سنين شرح اعمل ايه اجيب له طبق فول كلوه خلاص خلص اخوتي الاحباء العلاقه مع الرب يسوع الصحيحه لما اقعد اشرح فيها عشر سنين برضه مش هتفهمني كل اللي انت محتاجه انك تعمل ايه تدوقه تدوقه ادخل لحضرته وقول له يا رب نفسي ادوقك عايز ادوقك عايز اكلك عايز اعرفك انت حلو انت شخص عظيم هذه العبارة البسيطة جدا تحمل لقلب كل مؤمن حقيقي ما يكتب في كتاب كامل سمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فايه فوجده امسك كل واحد له علاقة حقيقية بالمسيح وقول له ماذا تعني لك كلمة فوجده يقول لك آه ما أكثر الذكريات ما أقدس المشاعر التي تثيرها في هذه الكلمة عندما وجدني يسوع هنا احبائي بدايه اللقاء الرائع النير البسيط الواضح بين الراعي والخروف فوجده مش انا اللي دورت عليه لكن هو اللي دور عليا مش انا اللي لقيته هو اللي لقيني لما سمع انهم اخرجوه خارجا رقى له قدر مشاعره شعر بالمه تحسس احاسيسه خرج اليه خارجا باحثا عنه حتى وجده له خروف ضل الا يترك التسعه والتسعين في البريه ويذهب لاجل الضال حتى نفس الكلمه حتى يجد واذا وجده يضعه على منكبيه فرحا مش بقول لكم يا اخوتي صدقوني في قلب التقي تثير هذه الكلمه ما يكتب في كتاب اه اه على المشاعر الحلوه اه على الذكريات اه على تاريخ طويل تاريخ طويل وكم من مرات ضللت وكم من مرات خنت وكم من مرات خبت وكم من مرات ابتعدت ولا مره عرفت ارجع ولا مرة تهت وعرفت اروح لكن في كل مرة كان هو يجدني يرد نفسي ويهديني الى تاريخ ده تاريخ تاريخ معايا تلخص في هذه الكلمة الرائعة وجده واحبائي قيلت هذه الكلمة عن يعقوب مرتين في الكتاب وكان يعقوب خروف طاهر لكن ضال كان عيسو في بيت أبيه لكنه كان نجس مستبيحا وزانيا أما يعقوب الطاهر فقد كان ضالا بعيدا عن البيت يحصد ما زرع لكن وهو ضال وهو تايه في سفر التثنية أصح 32 وجده الراعي وجده في أرض قفر في خلاء مستوحش خرب وجده فعمل ايه أه؟ احاط به اهو ده الراعي ولاحظه وصانه كحدقة عيني انسى يعقوب وانسى الراجل ده ما هو ده خروف وده خروف وعلى فكرة يعقوب اتعلم كتير قوي من الرب لكن وهو بيموت ما كانش قدامه غير الرب كالراعي الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم ولما قال ليوسف يا ولدي انا مش عارف انت ازاي صمت امام التجارب دي انت يا حبيبي كان عمرك 17 سنة دخلت يا حبيبي في الحديد في الحديد دخلت انا مش عارف يا ولدي انت ازاي استحملت ده كله لا انا عارف تشددت سواعد يديه من هناك من الراعي صخر اسرائيل يا حلاوة الراعي يا لجمال الراعي ما امجد ما اسمى هذه العلاقة التي جعلته يجعل نفسه راعيا لي وبالنعمة صرت انا من خرافه انا خروفه وهو رعية صانه كحدقة عين انسى يعقوب وانسى الراجل ده واتمنى من قلبي ان كل واحد فينا يكون اوريدي وانا بتكلم يكون حط نفسه مكان الناس دول امين يا احبائي مش انت واحد من الخراف الحمد لله مسألة لا عايزة مقام اجتماعي اهو راجل كان شحات وبقي من خراف المسيح ولا عايزة مقام ادبي لانه مفيش اردأ من يعقوب وهو بيقول صانه كحدقة عين يا رب انا غلبان قوي وانا بدور على الغلابة يا رب ده انا وحش قوي وانا بحب الوحشين يا رب ده انا زي الراجل الشحات الغلبان ده ده انا ده انا من سواقة المجتمع ده انا ضايع وانا بدور عليك بس يا رب انا من جوه وحش ويعقوب كان اعوج ووحش بس انا ما بلاقيش لذة غير في العوج عشان استمتع لما اعدلهم تعوش الهم تخافش يعني لا مؤاخذه يا رب سؤال كل خرافك من الصنف ده وكلهم يا حبيبي كلهم من الصنف ده كلهم وحشين وعوج بس انا حبيتهم انظروا دعواتكم ايها الاخوه ليس كثيرون شرفاء ليس كثيرون حكماء اختار الله ايه المصدرة وغير الموجود ودول تجدهم كان وجد لؤلؤا يعني وجده احاط به لاحظه صانه كحدقة عينه عين مين هنا يا احبائي عين مين الضمير يعود على اقرب اسم مين الاسم الاولاني هنا الرب ولما يقول صانه كحدقة عينه يعني كحدقة عين مين الرب عشان كده الآية صحيحة من يمسكم يمس حدقة عينه عين مين عين الرب يعني اللي عايز يقرب منك كأنه بيقرب من حدقة عين الرب في هوشع 12 عبارة جميلة أيضا قيلت عن يعقوب يقول كده جاهد مع الملاك وغلب بك واسترحمه وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا اسمع العبارة وجده في بيت إيل لقيه كان حاله ايه ولما لقيه عمل معاه ايه لما لقيه كان هربان بسبب خزيه وشره وعمل معاه ايه نصب له سلم من الارض للسماء وملائكة الله صاعدة ونازلة أوامر يعقوب وطلبات يعقوب واحتياجات يعقوب ومشاكل يعقوب ملائكة الله صعبة ونازلة واخدة طلبات وجاية بعطايا ايه الحكاية ايه الحكاية ايه اللي جرى يعني سلم من الارض للسماء اه في خروف تحت تبعي وجده سمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده ويلز لي يا احبائي ان استمع لحديث الرب بصوا بقى انجيل يوحنا صح تسعة من عدد 13 لعدد 34 نقاش حامي الوطيس بين الاعمى الذي كان اعمى والفريسي ولو سألت اي منصف اي قارئ جيد وقلت له مين اللي غلب في النقاش ده مين اللي غلب هو ولا هم ده بهدلهم صدقوني ده في الاخر انتوا عارفين الضعيف في الحجة لما يتغلب خالص يعمل ايه يشتم مش بتلاحظوا الحكاية دي لما واحد يدخل مع واحد في نقاش ويلاقي روحه مقلوب يقل ادبه في الاخر وهم كل اللي عملوه في الاخر ليه روحه مش عارفين ياخدوا معاه لا حق ولا باطل راحوا عملوا ايه راحوا شتموه واخرجوه خارج طب طب ما احنا بنتكلم طب ما نتناقش طب ما ناخد وندي ما انا قلت لكم حجة قلت لكم منذ الظهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود اعمى انتوا بتقولوا انه خاطي طب ازاي ان كان احد يتقى الله ويصنع مشيئته فلهذا يسمع والراجل ده فتح عينيه يبقى تقي من الله ما تردوا عليا وسكت وما عرفوش يردوا وفي الاخر راحوا شاتمينه وكرشوه بره استاذ في النقاش يقدر يجادل ساعات في اقوى مجلس قدام وهو لوحده وهم هيئه قضائيه كامله ومعهوش محامي ويرد عليهم وافحمهم وكسفهم وفضحهم وكشف جهلهم قدام الكل وبعدين الراجل اللي لسانه ده يعني تمام ومنطقه تمام وحجته معاه وقف قدام راعيه استحمل كم عبارة من الراعي بصوا الفرق بقى بصوا الفرق اكتر من عشرين عدد اخذ وعطى مع الفريسيين ومع الراعي وجده فقال له اتؤمن بابن الله لاحظوا انه انت بتقول في ايه قال انه هو نبي دايما عند الله نبي الراعي قال له ما دام انت محترم كده انا هقول لك الحقيقه كلها انا حبيبي مش مجرد نبي انا نبي صحيح واعظم الانبياء لكن انا كمان ابن الله قال له اتؤمن بابن الله اجاب ذاك وقال من هو يا سيد محترم يسأل من هو يا سيد لأؤمن به قال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له ايه ده ده أخويا انت كنت استاذ نقاش من شوية ودوخت الناس معاك وده موضوع خطير جدا انت مش تاخد وتدي شوية خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني ما تاخدش وتدي معايا كتير هم يتكلموا كتير اجنادهم تحيط بي تروم ارجاعي عن مسلكي كانني شاة بلا راعي يسوع ربي ناصري لراحتي به امضي انا همشي بيه عن مسلكي لا ارجعه مش ممكن هرجع ابدا ومانعي يصرع انا هوصل لان لي راعي احاطوا به كسراق ولصوص عايزين يرجعوه ما قدروش ومع راعيه هي كلمة ونص أتؤمن بابن الله من هو يا سيد لأؤمن به قد رأيته هو الذي يتكلم معك هو هو قال أؤمن. ومين يا أخوي قال له أنه لازم يسجد مين علمه خروف خروف محترم خروف خروف لوحده يلوش على رعيه ويجي يعمل ايه يجي يسجد له يركع عنده يحبه يستريح له لماذا أتيه في وادي الألم كضال في قفر فسيح هذا هو الراعي هذه العلاقة يا أحبائي بين الراعي والخروف كان نفسي أتكلم في ساعة عشرة بس الوقت مر لكن أرجو أن الرب يبرز أمامنا هذا الأمر العلاقة الحميمة بين الراعي والخروف تجعل الخروف في داخله بوصلة يتجه مؤشرها دائما نحو الراعي الخروف رجليه جراه ناحية الراعي ودانه تستعذب صوت الراعي اذنه تميز صوت الراعي عن صوت الغريب شخص بيستريح للرب يسوع بيحبه بيفهمه يحب يقعد قدامه ما عندوش غاية في الدنيا الا انه يقرب منه اكتر يحبه اكتر يعرفه اكتر افهمه اكتر رعية راعي بيحترمني راعي بيقدرني ده انا يا ناس ما لقيتش احترام من حد الا منه ده انا ما لقيتش حد بيعاملني بطريقه محترمه اللي هو صدقوني يا احبائي انا تالي كده يمكن اول واخر واحد احترم هذا الرجل هو الرب يسوع قبل ما يعرف الرب يسوع لم يكن احد يحترمه ربما كان هناك من يعطفون عليه لكن ما كانش فيه ده احترم ده بيحترم عقلي ده بيحترم كياني ده بيحترم ماضية ده لما سئل عني انا بعاني البلوى اللي انا فيها دي بسبب خطيتي ولا خطيت ابايا دافع عني دون ان يحتك بي قال لا هذا اخطأ ولا انا ما شفتش منه غير كل ما هو رائع بحبه عايز اقرب منه اكتر علاقة سامية من هو يا سيد اللي انت شفته يا حبيبي اؤمن يا سيد وسجد له مسألة مش مسألة حركات ومناظر مسألة مش مسألة كلام كتير مسألة انت بتقدر شخص المسيح قد ايه بتحبه قد ايه تقول انا بحبه انا ما بأثرش في حضور الاجتماعات رائع بس يا ترى في البيت اخبارك ايه وفي الشارع اخبارك ايه وفي الشغل اخبارك ايه هل دائما قلبك يجذبك نحوه يا من بحضوره نفسي تطيب يا اللي ما بستريحش الا في محضرك يا رب لما بيغيب وجهك عني لما ما بشوفكش اذ لا ارى وجه الحبيب النور عندي كالظلام والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام انا في نكد انا في كدر لما بتبقى زعلان مني لما تحول وشك عني بيبقى هو ده الجحيم بعينه بالنسبة لي ما استحملش ابدا بحبك بستريح لك استعذب صوتك اهدى لما اتوجد في حضرتك والراعي الراعي بقى ده حدث بلا كلل ولا ملل عن مشاعره تجاه الخروف الراعي بس سمع انهم اخرجوه خارجا عمل ايه راح له ووجده ويا لعظمة اللقاء كان حرفيا الخروف عند اقدام الراعي لكن ادبيا وعاطفيا كان الخروف في حضن الراعي وعلى منكبه كانت امتع لحظات الراعي وهو شايف خروفه امامه بيسجد له بيقول له اؤمن يا سيد صدقونا احبائي كان يوما رائعا في حياة هذا الرجل اعتقد انه لو كان من حق حد في الدنيا يرنم الترنيمة اللي احنا حافظينها ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح من حق الراجل ده مش كده ما ده يوم هنا ده نور جوه ونور بره ده أبهج يوم فعلا في حياته أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح ده أسعد يوم في حياتي بس صدقوني لو الرب نطق في الوقت ده كان هيقول له تعرف يا حبيبي كل سعادتك دي لا تساوي قطرة في محيط سعادتي أنا بك ده أنا اللي في غاية الفرح يا حبيبي يا خروفي افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال أنا اللي فرحان أدعو الأصدقاء والجيران حق أقول لكم إن السماء تفرح ليه السماء بتفرح مشاركة وجدانية لمين لرب السماء ليه السماء بتفرح أصله بيشوفوا سيد السماء ورب السماء فرحان فكلهم بيعملوا ايه فرحوا معاه لأني وجدت ده أنا لقيت لقية لقيت لقية وجدت خروفي الضال والرب يسوع في غمرة سعادته بهذه الهدية التي وجدها بخروف الضال فاض قلبه بكلام صالح وتكلم أروع كلمات عن علاقة الراعي بالخروف جه يوحنا عشرة أسمى أصحاح في الكتاب عن علاقة الراعي بالخروف جاء على هذه الخلفية التي أطلنا في شرحه فاض قلبه بسبب هذا الخروف الذي وجده وابتدى يحكي بقى حكاية ليها العجب عن الخروف الحلو وعن الراعي الأحلى وإزاي الراعي يدخل من الباب وإزاي الخراف تعرف صوته وما تعرفش صوت الغريب وإزاي البواب يفتح للراعي ويقنع الخراف بأن هذا هو راعي والخراف بكل تلقائية وبساطة تتبعه وتسير وراءه وعن العز اللي هو مجهزه لخرافه تدخل وتخرج وتجد مرعى وعن اللي هو ناوي يعمله لأجل خرافه والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وعن الشركة العتيدة أن تقوم بينه وبين خرافه اسمعوا القياس يا أحبائي كما إني أنا أعرف الآب والآب يعرفني كذلك خاصتي تعرفني وأنا أعرف خاصتي تخيلوا أعرفهم ويعرفوني أنا وهم حاجة واحدة وهم وأنا حاجة واحدة على أي قياس على قد ما نعرف الآب والآب يعرفني على قد ما أنا والآب واحد أنا وهم واحد تكون راعية واحدة وراع واحد ابتدى يحكي لنا عن مشاويره اللي هيعملها في المستقبل مشاوير مشاوير كتير أنا أعرف مشوار منهم ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة كل الأمم الحظيرة هنا حظيرة إسرائيل والخراف الأخر هم نحن الأمم ينبغي أن من فاكر الآية أن مش ينبغي أن تأتي إلي ينبغي أن آتي يعني أنا هروح أعمل إيه أنا أروح أجيبهم كم مشوار قطعوا من ساعة ما قال الكلمة دي هل يوجد في هذا المكان مئة شخص فقط أتى بهم الرب يسوع يبقى على الأقل إحنا اللي قاعدين هنا نعرف مية مشوار كم مليون مشوار عملوا من يوم ما ارتفع على الصليب ده وهو معلق على الصليب عمل مشوار فاكرينه جاب واحد وهو متعلق على الصليب ومن ساعتها لم يكف عن عمل المشاوير الحلوة دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي وكل مرة يروح يرجع بايه يرجع بخروف يرجع بخروف يرجع بخروف ينبغي أن آتي بتلك أيضا وعمال يجيب من شرق ومن غرب فرحان مشاوير متعبة في اللي كانوا في الغابات وفي اللي كانوا في الجبال وفي اللي كانوا في الأوحال فيش مرة رجع خائب في كل مرة يحط في ذهنه خروف ما يرجعش إلا جايبه على منكبه لغاية ما يملى البيت وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد ما أروع أحبائي هذه القصة وما أروع العلاقة التي تربطنا به أنا نفسي فعلا يبقى عندنا شعور بالعز نفسي كده الرب يخلق فينا شعور بالفرح بالبهجة الداخلية لسبب واحد أن لنا راعي يقال أنا ما بحبش كتير حكاية معاني الأسماء لكن يقال أن معنى اسم راعوث التي لها راعي وإذا كان فعلا المعنى ده حقيقي وصحيح عبريا تبقى القصة رائعة ليها راعي يا سلام يا بختها فعلا وتاريخها برهن على أن راعيها أعظم راعي كانت فين الست دي كانت في مؤاب تعبد كموش بس الراعي بتاعها جابها من مؤاب جابها مؤابية أرملة فقيرة مدقعة في فقرها لا تملك شيئا كل اللي بتتمناه دعيني أذهب اليوم لألتقط وراء من أجد نعمة في بعض السنابل الساقطة هنا وهناك رجعت بعد أول يوم وقد اكتال لها ستة من الشعير رجعت واكلة وشبعانة وفاضل عنها ويتهيألي أحلى ما في الموضوع مش أكلت وشبعت ناولها بيده يعني كان بيعمل ايه ها؟ بيطعمها وتطعمني يداك يا حلو اليدين يقول له كده المرنم وكلها ايه العز ده هل كل هذا لمؤابية عابدة لكموش أرملة فقيرة للجيل العاشر ليس لها أن تدخل في جماعة الرب يا للنعمة لا ده مش بس كده ده النعمة ناويالها على ما هو أكثر ده في أصحاح واحد لقيت روحها في مدينة بوعز وبوعز يعني أبو العز فصح اتنين لقيت روحها في حقل بوعز فصح ثلاثة زودتها قوي لقيت روحها عند رجلي بوعز في بيضره أصح أربعة لقيت روحها في بيت بوعز في حضنه على فراشه زوجة له ايه ده النعمة بتجيب منين وتوصل فين ومين اللي عمل كده لها لها راعي وانا عايز اقول لك لو عملت حساباتك في ديسمبر السنة دي وليت حسابات 2002 مخسرة قوي وليت روحك ما حلتكش حاجة بدل افتكر ان ليك راعي وده ما ضاعش يعني في 2002 ما جرتلوش حاجة هو هو امس واليوم والى ممكن تخسر كل حاجة لكن عمرك ما تخسر الراعي بس احسن اكون لما اكون وحش مش هو يسيبني ختم كلامه عن علاقته بخرافه بهذه الأقوال التي أنا أختم بها أيضا خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أنا والآب واحد له كل المجد